المسيح جزء من سفر أستير في العهد القديم في الإصحاح الثاني في عدد خمسة في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيس رجل يميني قد سبي من أورشليم مع السبت الذي سبي مع يكنيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل كان مربيا لهدسة أي أستير بنت عمه لأنه لم يكن لها أب ولا أم وكانت الفتاة جميلة في الصورة وحسنة المنظر وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة فلما سمع كلام الملك وأمرهم وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يدي إلى يد هاجاي أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هيجاي حارس النساء وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه فبادر بأذهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع فتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها أن لا تخبر كان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين في البداية بحب أهني كل إخواتنا في مصر بشهر رمضان وأيام الصوم وليجعل الله هذه الأيام أيام خير لمصر وكل المصريين كمان خلال هذا الأسبوع الماضي كان لنا زيارة مع وفد كنسي كبير إلى مشروع قناة السويس الجديدة وشفنا بعينينا عظمة هذا المشروع الذي يحتل مكانة كبيرة في وجداننا كمصريين وأجدادنا اللي حفروا القناة من أكثر من 140 سنة حفروها بإيديهم كان مصر ساعتها تعدادها 4 مليون شارك في حفر القناة مليون شخص مات منهم أكثر من 120 ألف شخص وبالتأكيد دول كانوا مسيحيين ومسلمين ماتوا في حفر القناة والقناة باعتبارها شريان حيوي للغاية ويربط بين الشرق والغرب وهو مشروع مصري صميم والحقيقة وجدنا محبة ويقود العمل في هذا المشروع العظيم الفريق مهاب مميش ويقوده مع أعداد بالآلاف يشتركون في هذه الهدية العظيمة التي سوف تقدمها مصر لكل العالم مشروع يكون فاتحة خير وبداية تنمية ورفع مستوى مصر الاقتصادي بصورة كبيرة بنشكرهم وبنشكر محافظة الإسماعيلية وسيادة المحافظ وأيضا قيادة الجيش الثاني لمحبتهم واهتمامهم بالزيارة وكان يوم الحياة يوم له ذكريات طيبة في نفوسنا جميعاً كمان بحب أهني باسمكم نيافة أنبا أنجيلوس الأسقف العام في إنجلترا في ستيفينج أه هقرا نص الموضوع أه إنه حصل على تقدير وتكريم من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية كرمت اثنين من المصريين نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام في بريطانيا والدكتورة نعمات شفيق نائب محافظ بنك إنجلترا ونيافة الأنبا أنجيلوس حصل على هذا التكريم الرفيع نظير جهوده في خدمة الحريات الدينية في العالم بينما الدكتورة نعمة شفيق حصلت على لقب فارس نظير خدماتها في الإدارة العامة والاقتصاد العالمي ومساهمتهم في الحياة وفي الرفاهية العالم وطبعا هما الاثنين من مصر وهما الاثنين من أبناء الكنيسة بيمثلوا صورة رائعة باسمكم بنهنيهم كلهم على هذا التكريم وخدمتهم اللي بيقدموها في العالم في الأسبوع الماضي قلت أتكلم وياكم عن بعض الشخصيات التي لم يظهر اسمها في الكتاب المقدس إلا قليلا ويبان كأن ملهاش دور ولكن دورها عظيم ومحفوظ أمام الله كلمتكم في الأسبوع الماضي عن شخصية يونسان الصديق الصدوق لداود النبي النهاردة عايز أكلمكم عن شخصية أخرى شخصية مردخاي نقرأ قصته وسيرته في صورة مختصرة جدا في سفر أستير كلمة أستير زي استار في الانجليزي معناها نجمة او كوكب واستير اللي هي اسمها العبراني هتسة واستير التي صارت ملكة وهي بنت يتيمة مش معروفة مردخاي يعتبر بطل في الحياة في مجالات كثيرة ولكن هذه البطولة مش ظاهرة ولا باينة ولا خد مركز ولا خد منصب ولا مشهور في الكتاب المقدس بينما لو ننظر إلى أستير نجد شهرتها الكبيرة ووجودها كلمة مردخاي معناها ملك للإله مردوخ وده إله بابل وهو راجل بسيط من سبط بنيامين وربما كان بيشتغل زي أعمال المحاسبة والحقيقة المثل المشهور في الإنسانية يقول وراء كل عظيم امرأة وده مثل صحيح لكن أيضا في هذه القصة نجد أن وراء كل إنسانة عظيمة رجل عظيم هو مردخاي اللي قصته قصة جميلة في هذا السفر رجل عاش بعيد عن وطنه وذاق مرارة الغربة وكانت حياته تقريبا بلا حقوق وعايش مسبي لكن عاش في بلاد فارس لكن كان سبب وراء أن أستير تصير ملكة بطولة مردخاي وهو اسم في الظل نجدها في أربع مجالات رئيسية مردخاي بطل في التربية أستير دي مش بنته ده بنت عمه وهو ابن عمها بس هو كبير قوي في السن وهي صغيرة في السن وبنت يتيمة بلا أب وبلا أم وهما الاتنين مسبيين مأسورين في بلاد غريبة لكن هو وضع في قلبه أن ياخد باله في تربية هذه الفتاة فكان بمثابة أب ليها بعد وفاة والديها زي ما قلت لكم هو كبير في السن وهي صغيرة في العمر ولكنه قام بالتربية بأمانة شديدة هي يتيمة هي مسبية وهي جميلة وممكن حد يطمع فيها هي مطيعة هي صامتة وصارت ملكة الصورة دي أو مردخاي بنكرمه لأنه كان عنده إحساس بالمسؤولية في واحد يغيب عنه إحساس بالمسؤولية وغياب الإحساس بالمسؤولية يعني غياب دوره أو ممكن يبقى شايل عنوان الشيء لكن لا يمارسه لا يصنعه يعني واحد يقول أنا شجاع وهو بيخاف من أبسط حاجة طب يبقى شجاع منين أو يحتل مكانة معينة هو أب أو أم في أسرة طب أنت أب مارس مسؤوليات الأب أنت أم مارسي مسؤوليات الأم وإلا الإنسان يكون يحمل اللقب ولا يحمل فعاليته مردخاي قال أنا هبقى بمثابة أب لهذه الفتاة الصغيرة هاخد بالي من تربيتها في بلاد غريبة والأمور مش مواتية حواليه لكن اهتم بيها في تنشئتها فإحساس بالمسؤولية هو كان يملك هذا الإحساس العالي وده شيء مهم جدا في كل إنسان يعمل في أي موقع عمل سواء في الكنيسة أو في المجتمع الشعور بالمسؤولية مسؤوليته في الزمان مسؤوليته في المكان مسؤوليته أي إنسان المسؤولية أول حاجة مردخاي رغم كل الأمور اللي بتعكسه واقفة ضده إنما كان بطل في التربية وتربيته لأستير وصلتها إنها صارت ملكة الأمر الثاني في حياة مردخاي أنه بطل في القناعة ما طمعش أبدا الملك فكر مين الإنسانة اللي تبقى الملكة جمعوا الفتيات وابتدى يختار هو قدمها واختيرت وصارت ملكة وما عادش بقى يعايرها يقول لها أنا السبب إن خليتك ملكة أو أنا عايز أستفيد من ورا الملكة دي أبدا كان إنسانا قنوعا فضل حارس في القصر أو عمله البسيط الذي كان يعمله في شوشان القصر لم يطلب أي منصب من أستير بل إنه أنقذ الملك من مؤامرة لقتله وبعد ما أنقذه ما راحش للملك قال له اديني المكافأة ده أنا أنقذت حياتك ما حصلش لم يسعى لينال أي مكافأة لا طلب مكانة وفضل زي ما هو رغم ان البنت اللي رباها او قريبته صارت ملكة واحيانا الانسان يحب ينتفع من اقاربه وفي انسان عفيف وقنوع مردخاي بيمثل وبيقدم صورة للإنسان القنوع الذي يعرف دوره تماما أفكركم بيوحنا المعمدان لما جاء أمام المسيح وسألوه تلاميذه فقال كده ينبغي أن هذا يزيد وإننا أنا أنقص وإني أنا أنقص عارف حدوده مردخاي عارف حدوده بالظبط وكان فرحان طبعا بنت عمه بقت الملكة صح هو السبب وهو اللي ربى وهو اللي كبر لكن في نفس الوقت عنده القناعة الشخصية الداخلية كان بطل فيها ما حاولش يستفيد منها أو بمنصبها بأي صورة من الصور الأمر الثالث أن مردخاي كان بطل في العبادة أنا عايزكم تتخيلوا ويايا ان هم مسبيين من اورشليم هم في بلاد غريبه هم مش في المكان اللي بيقدموا فيه العباده في الهيكل ويحتفظ بايمانه ويحتفظ بعقيدته ويحتفظ ايضا بممارساته في القصة يظهر هامان المتعجرف وهامان ده من تخويف الناس له بيخوف الناس أمرهم إن كل ما يتحرك يسجدوا له وقت الأرض طب ومردخاي مردخاي ما عندوش هذا في عقيدته انتوا عارفين كانوا في بلاد وثنية هامان رمز للتسلف والكبرياء والتملق والنفاق ولكن مردخاي لم يحني رأسه ويعرف الوصية كويس لرب إلهك تسجد وإياه وعده تعبد كان عارف الوصية عشان كده لم يسجد مثل باقي الناس اللي كانوا في القصر وزي ما قلت لكم ده حارس غفير في حاجة صغيرة في القصر طب ليه يا مردخاي ما سجدتش قال الولاء لله أولا أنا لو سجدت هيضيع ضيع هذا الولاء وكمان إحساسه بإيمانه وبعقيدته يخليه لو تخلى عن كده يبقى بمثابة خائن في عيني ذاته فرفض السجود لهامان كمان حط في نفسه ما ده إنسان وأنا إنسان ليه أعمل كده فلم يصنع فكان بطل في العبادة وده السبب إن هامان قعد يفكر له في مكيده ازاي انه ممكن يقبض عليه ويسلبه ويموته وينتهي منه الخلاصة مردخاي عاش إنسان مرفوع الرأس وعايز أقول لكم حاجة مهمة في شخصية مردخاي أنه كان يؤمن تماما أن الله ضابط الكل مفيش ورقة ورقة شجر بتتحرك من مكانها إلا بسماح الله وبإرادته فكان يؤمن تماما أن الله شايف ما صنعه ما صنعه مردخاي وتعبه مردخاي اكتشف مؤامرة قتل الملك ده من ناحية مردخاي وانتهت القصة لكن الله يسمح في يوم من الأيام وده إزاي الله ضابط الكل يسمح في يوم من الأيام إن الملك يجي له أرق بالليل ما ينامش وبعدين يقول لهم هاتوا لي الكتاب تواريخ القصر بيسجلوا الأحداث اليومية ما كانش زمان في إعلام ولا ميديا ولا حاجة فبيسجلوا التاريخ فلما وضع امامه الكتاب اللي هو بتاع تواريخ احداث القصر مع الارق اللي عنده مع الهوى اللي موجود قلب الصفحات جه عند صفحه معينه قالوا اقروا اللي في الصفحه دي الله ضابط الكل يضبط الهواء ويضبط الجزء الذي يقرا يوم يبتدوا يقروا في هذا الجزء يقروا أنه حدثت مؤامرة لقتل الملك واكتشفها واحد في القصر اسمه مردخاي وأن مردخاي ده لم يكافأ لم ينال مكافأة وبالطبع لم يطلب مكافأة فالملك ابتدى يسأل هو في حد كرم مردخاي في حد عطاله مكافأة قالوا له لا قال طب ده الراجل ده أنقذ حياتي ماذا أصنع له عمال يفكر لكن فكره مش جايبه فقال طيب في النهار مجرد يطلع النهار أول واحد أقابله أسأله عن كيف يكرم إنسان أراد الملك أن يكرمه وهنا يا اخوتي نعلم أن مجريات الأحداث والأمور في حياة الإنسان وحياة الشعوب هي بيد الله الله هو سيد التاريخ هو اللي بيدبر كل حاجة هو ربنا خلق الدنيا وسابها لا طبعا بيدبر كل صغيرة وكبيرة يأتي هامان في عجرفته وكبريائه يقابله الملك فيسأله السؤال ده على طول قول لي يا هامان لو واحد حب الملك يكرمه يعمل ايه لأن هامان كان إنسانا متكبرا وذاتيا افتكر ان هو المقصود بهذا التكريم عقله خده لكده وفي نفس الوقت ربما هذا التكريم أزاده كبرياء لو كان حصل يعني وهو جاي كده منتشي علشان بيعتبر ان ده اليوم اللي هيصلب فيه مردخاي وللدهشة وليد الله القوية وهو ضابط الكل يبتدي بقى يقول ده عشان نكرم واحد يركب على خيل الملك ويلبس تاج الملك ويلبس خاتم الملك ويلبس لبس الملك ويمشي ويعملوا له موكب كبير ويقولوا هذا الإنسان أراد الملك أن يكرمه تكريم مش زي بالظبط شخص بيمنح جائزة أو وسام أو نشان أو حاجة زي كده وفاكر في نفسه وهكذا الإنسان المتكبر أنه لا يرى في الوجود إلا ذاته هو مش شايف حد تاني هو شايف نفسه بس فتمادى في ذكر كل شيء بعد ما خلص والملك كان صامتا واستمع إلى كل هذه التكريمات قال له طيب يا همان اذهب واصنع كل ما قلته بفمك لمردخاي ولكم أن تتخيلوا معي وقع هذه الكلمات الملكية على قلب هامان المتصلف ايه يعني تهالي لو كان قلبه ضعيف شوية ولا حاجة كان وقع وطب ومات وذهب هامان لكيما يكرم مردخاي عشان كده إذا كان مردخاي زي ما قلت لكم بطل في التربية وبطل في القناعة وبطل في العبادة هو أيضا بطل في الأمانة هو بطل في الأمانة إزاي لما حدث قرار إبادة الشعب كله والملك كان هيمضي القرار ده ما هو ساب اليهود سبي اليهود عنده هيمضي قرار بإبادتهم وطبعا مردخاي مسكتش وابتدى يكلم الملكة اللي هي بنت عمه وابتدى يقول لها لازم تصنعي شيء وكان هناك صوم وصلاة ودخلت كلمت الملك في وقت ما كانش انها ممكن تدخل للملك ولكن بشجاعة وبتحفيز من مردخاي ونالت عفوا وإلغاء لهذا القرار فكان بطل في الأمانة لم ينسى شعبه أبدا ولما لجأ لإستير الملكة كان بيكلمها أيضا بحساب بيكلمها بكل كرامة ويتكلم وياها هو بيوضح ان ممكن تحصل ابادة هذا الشعب وانت ساعة ما يتعرف عليك انك واحدة من الشعب ده تروحي وياه فالابادة مش بعيدة عنك شجاعة وكان عنده ثقة في داخله ان الله لن يسمح ابدا بابادة الشعب ليه لأن كان عنده الإيمان الذي يرى أن الله يقف دائما وراء الأحداث الأمور اللي في حياتنا في حياة الإنسان بصفة عامة الله يقف وراء هذه الأحداث الله هو الذي يدبرها عشان كده لما نقول ضابط الكل هو بالحقيقة ضابط الكل انت ايها الانسان كن امين والله سيدبر كل خطوة كل يوم كل مرحلة في حياتك الله يدبرها مردخاي كان إنسانا ثابتا على المبدأ مش لما راح في بلاد غريبة نسى أو فقد إيمانه أو علشان قريبته بقت الملكة خلاص فقد مبادئه أبدا مردخاي يمثل بطل عاش بهذه الصورة رغم أنه كان في أيام السبي فالبطولة مش بس في مكان الإنسان البطولة في أي زمان عشان كده بناخد مردخاي وأحيان بعض الآباء اللي بيفسروا في الكتاب المقدس يقولوا عليه أنه رمز للمسيح نقول مثلا مردخاي لبس ثوبا ملكيا ده رمز للمسيح المسيح ذاته وركب الفرس الملكي ده رمز للنعمة النعمة الكبيرة وارتدى تاج الملك صار له شركة مع المسيح ونودي امامه كممجد كمكرم زي ما المسيح عمل وكرم الانسان ورفعه من خطيته واعطاه خاتم اللي هو السلطه او السلطان وحطم مرسوم الموت اي قتل الموت زي بموتك يا رب آه زي المسيح بالظبط يقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية مردخاي بيمثل الإنسان الذي من عامة الشعب وظروفه لم تكن مساعدة ولم تكن مواتية ولكنه كان عنده إحساسه بالعمل وبدوره طب مردخاي ده واخد قد إيه في الكتاب المقدس واخد مساحة صغيرة طب مين المساحة الكبيرة هي أستير والسفر سفر أستير باسمها مع أن البطل الحقيقي في هذه القصة هو مردخاي بس السفر ما اسموش مردخاي السفر اسمه أستير ده أستير قصة في حياة مردخاي لا يهم الإنسان أن يكون مكانه إيه أو منصبه إيه ممكن يكون اسم مش معروف اسم مش واضح او مش مشهور ولكن هذا الاسم له عمل كبير له عمل كبير المهم ان تكون لك امانه امام الله عشان كده المسيح قال لنا من خلال سفر الرؤيا كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه الايه دي في اصحاح 2 اي 10 في سفر الرؤيا وتنطبق على مردخاي تماما كن امينا الى الموت اتسبى في بلاد غريبة ما سابش ايمانه لقى نفسه عنده بنت صغيرة بنت عمه يتيمة ما سابش مسؤوليته ورباها تربية جيدة وعلمها جيدا لما تعرض لمؤامرات كان ثابت على المبدأ لما عرف دوره في حياته عنده الإحساس بالمسؤولية عالي علشان كده إحنا بنعتبره بطل من أبطال العهد القديم رغم أن مساحة ذكر حياته في الكتاب المقدس محدودة خالص الأسماء اللي في الظل اللي مش مشهورة اللي مش باينة كتير زي ما في أسماء معروفة بالاسم كده يعني مردخاي أو المرة اللي فاتت آه، يونسان دي معروفة باسم توجد أسماء في الكتاب المقدس لأشخاص صنعوا أمور كثيرة لكن ما نعرفش اسمهم إيه خالص وبالتالي اجتهد أن يكون عندك هذه الصفة يكون المسؤولية اللي ربنا عطاها لك حتى لو كانت تربية إنسان يمكن أن يصنع هذا الإنسان عملا عظيما جدا اهتم بالمسؤولية حتى لو كانت صغيرة حتى لو كانت قليلة حتى لو كانت مش مشهورة بين الناس لكن لك مسؤولية ثق ان الله سوف يعوضك وسوف يبارك تعبك وهتفرح بالثمر اللي ممكن الله يقدمه ليك زي ما مردخاي فرح بأستير بنت عمه التي صارت ملكة ونسميها نجمة المشرق نجمة المشرق في التاريخ العظيم بتاعها ده مثال للأسماء التي في الظل وبالأسبوع الجاي بنعمة ربنا نكمل آه، أسماء أخرى تفضلوا نصلي أمين الليلويا زكسا بتريك أيوك عجيب مضماتك نكاين كسوسيون السوليون نوشب